بودكاست صوت
اذا اعزائي وحشني جدا جدا اخوك الصغير محمد حلمي عاد اليكم من جديد بس مش بحلقه امال جاي تعمل ايه جاي معاك ايه بتبيع ايه آه جاي لكم ب interview لطيف لذيذ عملته آه لما كنت في Dubai PodFest من اسبوع تقريبا في دبي مع صوت ايه هو Dubai PodFest ده مهرجان بيتعمل كل سنه في دبي لكل الناس اللي بتعمل بودكاست والمهرجان ده بيكون تحت رعاية نادي دبي للصحافة فبيكون تجمع لطيف جدا جدا بيكون آه، مهرجان على مستوى عالي جدا جدا فصوت قالوا لي حلمي يلا عندنا stage time اعمل فيه اللي انت عايزه قلت لهم طيب انا ممكن اعمل interviews مع اي حد مصري هناك من اخواتي عنده بودكاست بس للاسف الوقت ما كفاش ان اعمل معاهم كلهم فقررت اعمل interview مع اخويا الكبير آه، صاحب آه، البودكاست اللي انا بحبه جدا جدا جدا وناجح جدا جدا كفايه بقى اخويا علاء الشيخ فاللي هتسمعوه دلوقتي عباره عن interview live آه، انا وعلاء الشيخ احنا الاثنين بنسال بعض اسئله وفي الاخر كان في Q and A كان يوم لطيف جدا اتبسطوا وتصبيره لحد ما ننزل بالموسم الجديد بحبكم قوي اسمعوا ويلا بينا بقى
اهلا بيكم مساء الخير انا اسمي محمد حلمي انا بقدم بودكاست اذا اعزائي من انتاج شركه صوت وعايز اشكر جدا جدا رمزي وباسم وشركه صوت لان واضح ان في دايفرستي رهيبه يعني بشر وسميه بيقولوا ان هم بيعيطوا الناس اذا اعزائي من انتاج صوت انا راجل بعمل stand-up comedy وبعمل بودكاست كوميدي بحت فشكرا على ال diversity الجميله thank you باسم thank you رمزي وعايز اشكر Dubai PodFest و Dubai Press Club بجد التنظيم حلو قوي قوي قوي حاجه مشرفه جدا جدا آه النهارده انا معايا ضيف راجل آه podcaster راجل YouTuber راجل stand-up comedian راجل آه advertising guru وبكل ده و background مهندس آه واحد من my personal favorite comedians فهقدمه بس انا حاسس ان الاوضه هاديه شويه فاقدمه وهنلعب مع بعض لعبه ال stand-up هنعمل ايه هنسمع خمس مستويات تسقيف هقول واحد هنسقف بالراحه اتنين اعلى في رقم خمسه اعلى تسقيف في الحياه انا عايز اكون هزيت الاوضه دي يلا بينا نسقف واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أرجو يكون ده أعلى تسقيف في تاريخ البودفيست سقفة جامدة جدا رقم خمسة لأخويا الكبير علاء الشيخ اتفضل يا أستاذ هو وراك على كرسي دي البداية بقى احنا في الحتة دي آه طيب علاء الشيخ يا جماعه للناس اللي ما تعرفوش هو راجل زي ما قلت لكم آه في الاصل آه راجل يوتيوبر دخل كليه هندسه حس ان هي مش تمام بس اتخرج منها زي كلنا آه اشتغل في الاعلانات وهو اقوى اعلانات في مصر هتلاقيه اكيد كاتب منها شويه اتجه للبودكاست field آه بعد ما بقى established stand-up comedian في مصر ف آه السؤال هنا بقى اول سؤال هي discussion انا هساله وهو هيسالني بس خليني انا اسالك اول سؤال وهو هل الكوميديا element مهم في كل العناصر دي او في كل المجالات دي بيوصلك للناس اسرع ولا مش شرط
معلش انا مش فاهم قول تاني كده بس بس عشان بس نبدا كده مبدئيا هو اصل هو قدمني تقديمه جامده جدا مهندس وبتاع بس اكيد الو الو بص اهو شفت الحظ الو الو الو مايك تاني بعد اذنك الو اما لو
حد ألو؟
قطع المايك لا، احنا مش مش ساقيه كده
الو يلا.
ايوه الدي جي مش جاي معايا علاء الشيخ يلا اه آه، فاكيد المهندس ويبقى في الاخر بيشتغل في الاعلانات والكوميديا م، يعني اكيد في مشاكل هنا فهنستحمل مع بعض لحد اخر ال talk ان شاء الله ايه السؤال بقى انا مش عارف اكلمه جد يا جماعه انا وعلاء نعرف بعض من زمان قوي هو بالنسبه لي يا لولو وبتاع بس في احترام لا لا احنا في في- دبي بريس كلاب اهدى festival محترم انا هنزل رجلي اصلا ايوه هل الكوميديا ان آه.
البودكاست بتاعك آه، ال genre بتاعته كوميديه امم ده بيسهل الوصول للناس 100% بحس ان الكوميديا لغه سهله توصل للناس يعني 100% وبحس كمان ان احنا بنقدم كوميديا لان احنا برضو جايين من آه ثقافه برضو ايه كانت كانت- كان كان حد هنا بيتكلم من اليمن كان اسمها ايه سميه سميه فاحنا يعني اه يعني الدنيا برضو مش سهله قوي عندنا في مصر اه بلد مفرفشه اكتر سنه بس الدنيا برضو مش سهله فبحس ان دايما اي كوميديا نابعه من الم وهي نابعه من الالم طبعا فبتبقى حلوه وبتوصل للناس اسرع فاكيد الكوميديا بت بتخترق اسهل الناس بتحب تضحك صح طيب انت كنت established في اكتر من field ليه قررت تبدا بودكاست وازاي بداته والله بدأت كده بداية نبع من ال advertising ال advertising طبعا كله مبني على ارقام و... و insights متعلقة بال consumer جدا فانا لقيت ن... ابتديت اشوف انا ال consumer behavior بتاعي انا كانسان ايه اللي بيحصل فيه فلقيت نفسي ان انا مثلا في العربية ابتديت ازهق جدا من الاغاني وال playlist بتاعت كل يوم مش قادر خلاص عندي playlist عمرو دياب سمعتها 3000 مرة عندي مش عارف English وفي طبعا ويجز وراه بيتهوفن وراه طبعا عندنا كلنا playlist اللي هي غريبة الشكل دي وزهقت من لقيت نفسي ابتديت انا اوتوماتيكلي اتجه للبودكاست فالنص ساعه اللي انا بسوقها او الساعه اللي انا بسوقها بدل ما اسوقها وافضل اسمع اغاني بقيت اسوقها وانا بستفيد من اللي انا بسمعه اكني بقرا كتاب وانا اصلا بسوق لان احنا في مصر كمان عندنا السكك صعبه جدا ما اعرفش انتوا كو- روح حد غلط وراح مصر لا طبعا مصر مصر جميلة.
اه اللي بيصور الكاميرات احنا تمام اهو مصر زي الفل يا جماعه والله عشان هنزل من المطار على- يعني انتوا فاهمين القصه انا فهمت ليه قطعوا المايك عامه عندهم بعد نظر رهيب كمل يا بيه.
قال لك الواد ده شكله هيودينا في داهيه آه، آه، بس فلقيت نفسي انا ابتديت ابدل هذه النص ساعه بمحتوى مفيد فحسيت ان طب ليه انا كعلاء ما اعملش I don't fill this spot بالنسبه لكل الناس للشعب يعني للشعب العربي عامه فقلت لا انا عايز اعمل بودكاست عشان الناس وهي سايقه تسمعني وهي بتحضر الفطار تسمعني وهي بتجري على ال treadmill تسمعني اللي هي كل الحاجات اللي مش تعرف تتفرج فيها على محتوى لا اسمعني perfect طيب آه ك stand up comedy آه ليه elements معينه ما اعرفش حد منكم حضر قبل كده ولا لا بس هو انت بتبقى one man show انت ما فيش حد معاك بيلحقك انت والمايك وشكرا كده فانت بيبقى عندك elements معينه اللي هي ال body language آه اختيار المواضيع آه وهكذا وهكذا في ال audio او في البودكاست اللي هو مش مصور انت ال tools بتاعتك بتنحصر في صوت انت محتاج تعلي صوتك توطي صوتك تغير صوتك عايز توصل للي بيسمعك آه، فكره خصوصا لو بتحكي موضوع لو بت story tell فانت عايزه يتخيل معاك القصه دي شايف ده اسهل ولا اصعب من الستاند اب هو مختلف عامة لا أسهل ولا أصعب بس هو هو اصعب من ال stand up في حاجه ان انت ال stand up comedy كنا حتى لسه بنتكلم في الموضوع ده ان انت لما بتعمل material مع لينا في سي ان ان الاقتصاديه آه، لما بتعمل stand up comedy ال material انت ممكن تطورها يعني انت ممكن نفس ال material اللي بتقولها من 10 سنين تقولها النهارده بس مطوره انت البودكاست انت every single episode it's new material انت بتكتشفها لاول مره فهي تحضيرها صعب جدا جدا جدا جدا ما اعرفش انا جاوبت على سؤالك ولا لا لا جاوبت صح آه طيب حد بيسمع علاء الشيخ سمعته كفايه بقى قبل كده حلو الله اكبر إيه ده؟
الناس اللي بتسمعه عارفه ان علاء الشيخ آه، 18 plus material قوي وهو عامل disclaimer في الاول جماعه انا بتكلم كاني قاعد مع اصحابي على قهوه فلو انت easily offended مش بتاعك وجبت سيره ال vegans وغلطت في ال feminist وحاجات كده يعني انت انت مسيطر انت م... يعني م...
لا بس خلي بالك مصمم.
انا ماشي وانا بقول ربنا يستر يعني الناس بتسمعني على البودكاست فاكريني بطل بس انا جوه نفسي يا ربنا يستر خايف حد آه، يغتالك آه، أو حاجة.
اه اه طيب ما بتشوفش ان ده آه، بيخلي جمهورك غصب عنك لو هي 18 plus فانت في شريحه معينه ما بتسمعكش اه ده حاجه حلوه ولا انت مش فارقه لك مش فارقه لي لان انا طول ما انا بطلع اللي انا عايزه بالظبط ما ما اعرفش انا حاسس اصل بص إيه، انا عندي مشكله في ال stand up comedy عامه العربيه versus او اللبنانيه لا اللبنانيه لان هم فعلا بيكسروا كل الحدود فال stand up comedy اللبناني حلو قوي لان مفيش limits وهو ده المطلوب ان انا ك stand up comedy المفروض ما يبقاش عندي barriers المفروض اتكلم زي ما انا عايز صح.
فبيبقى عندي مشكله دايما ان الشباب مثلا بتبقى قاعده على القهوه بتتكلم بلغه وانا لما اطلع على المسرح لازم احترم نفسي ما ينفعش اشتم ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش فما ينفعش يكون هزارهم على القهوه بيضحك اكتر من هزاري على ال stage ان انا اصلا stand up comedian انت فاهم قصدي فبما ان ال stand up comedy ما ينفعش اتكلم فيها باريحيه قوي فاتجهت لل podcasting ان انا بتكلم براحتي زي ما الناس بتتكلم في الشارع بشتم بقول اللي انا عايزه ب... ب... ب... بنتقد من غير اي فلاتر ب... كده زي القطر تحفة.
وده عجب الناس فطبعا في ناس طبعا بتكرهني جدا في مصر بس انا مش فارق لي انا عايز اعمل اللي انا عايزه بالظبط فاهم مش فاهم.
عايز اه طيب انا بقيت آه، محاور جدا جدا عمال جدا.
اسال والله العظيم حاسس ان انا طب انت قول لي بقى اقول لك على حاجه انت ازاي بتعرف لان ده برضه سؤال مهم جدا ازاي بتعرف تفرق ما بين ال material بتاعتك في ال stand up comedy وال material بتاعتك في البودكاست بجد ما لهاش فورمولا وكمان في material بتاعت ال content اللي هي اونلاين بحس ان دي لايقه على ده دي لايقه على ده دي لايقه على ده بس انا في حاجه قريبه جدا من يعني حاجه common ما بين البودكاست وما بين ال stand up ان انا الاثنين بكتبهم كلمه كلمه والبودكاست انا كنت داخله وفاكره مشروع اقل جهدا من ال stand up واكتشفت ان لا خالص البودكاست مهلك جدا جدا بالعكس ده انا لما بقول كلمه وانت عندك حريه ان انت ممكن تعيدها تاني فلا تعالى نعيدها تاني فبقعد في الاستوديو اربع ساعات عشان اطلع ربع ساعه فال stand up انت قلت خلاص فبتحس ان اه دي لايقه على ال medium ده دي لايقه على ال medium ده دي لايقه على ال medium ده والمفروض ان احنا بنسهلها على نفسنا يعني انا بحب الارتجال جدا ونفسي اعمل في البودكاست format ان انا اجيب ضيف ونرتجل مع بعض ونتكلم مع بعض وفي امثله ناجحه جدا جدا ومعلش هطلع بس حته بسرعه بره الموضوع اقول على الامثله دي واقول ان انا فخور جدا بكل ال podcasters العرب بس يعني فخور قوي باخواتي المصريين لان هم في diversity رهيبه في كل البودكاست والله العظيم المصريه حاجه يعني مشرفه وفيها elements وفيها حاجات غير بعض فيها ناس بت interview ناس فيها قعده ثلاثه صحاب فيها مي بتطلع ترند فيها راجل دكتور و nutritionist معاه دكتور سنان وكوميديان بيتكلموا في حاجات مختلفه تماما فانا نفسي اعمل ده بس غصب عني بصعبها وبكتب ربع ساعه كلمه كلمه فبتطلع product مهلك جدا بس انا بكون راضي عنه بشكل كبير قوي طيب عندي سؤال كمان آه ايه your least favorite حلقه ليك اللي هو انت عملتها عشان الناس بتزن عليك عشان عايزين حلقه وايه اكتر حلقه حبيتها لنفسك في كده حلقه least favorite ان انا كان كان لازم اعمل حلقه لان انا في البودكاست بالذات معتمد قوي على ال consistency وما ينفعش افوت اسبوع يعني هو لازم كل الناس تبقى منتظره الحلقه كده ايه اكنها talk time كده ايه فكان في مره مش كاتب حلقه وزي ما حلمي كان بيقول ان البودكاست مش سهل في ناس بتب... في ناس بتتجه لفكره الارتجال شغل المايك شغل المايك سجل يا ابني وربنا يسهل على اللي هيحصل انا مش بعمل كده اعتقد وانت كمان لا انا بكتب برضو almost word by word عشان كده بتاخد وقت كبير جدا في التحضير فمره كان لازم انزل حلقه بكره وما عنديش محتوى فتحت ال notes بتاعت الموبايل وعملت كده حلقه mix كده collection ملهاش اي ملامح كانت وحشه قوي كانت والناس لاحظت خدوا بالهم يعني اللي هو الناس اصلا ابتدت تبعت لي علاء تمام بس ما تجيش على نفسك خلاص مش عارف تطلع اسكت اخرس ما فيش مش عارف مش عارف تطلع خلاص اكتر حلقه بحبها هي غريبه شويه bear with me بتتكلم عن الموت يعني موت بس بطريقه كوميديه انا عارف ان هي it's a little bit harsh بس عشان انا بالنسبه لي الموت احنا كمصريين معرفش يعني بنستقبله بطريقه غريبه جدا يعني مثلا لما جدي اتوفى الله يرحمه يا جماعه انا هدخل في حته dark سنه بس هي بتضحك بس خليكم معايا لان انا والله انا في حاجات كده بتحصل لي لما حد مثلا من قرايبي يموت وندخل بقى في ال process بتاعت الدفنه والعزا وكده بالنسبه لي غريبه جدا وبتنرفزني جدا يعني ساعات بحس ان انت مالكش حق تعيط انا مره كان جدي لما توفى اول مره اشوفه متكفن في حق يعني اكيد دي اول مره هو اول مره يعملها اكشلي فبالتالي دي ك... اول مره يموت يعني ف فهمتوا فهمت بتكلم في ايه هو ده اه اه فكان اول مره اشوف جدي متكفن ما عملهاش قبل كده العفريت ده فقعدت اعيط جدا قعدت اعيط فلقيت واحده قريبتنا داخله انا سامعها من ورا مين اللي بيعيط بنفس الاتيتيود هي متنرفزه فانا عمال منهار فمين اللي بيعيط فحد قال لها علاء لا علاء ما تعيطش اللي هو ايوه طب اعمل مش ايه انت اللي اعترفت يعني حد قال لها علاء بره عني اه في حد لا لا والله علاء اللي بيعيط مش انا مش بعيط ده الراجل ده ما اعرفوش هو علاء عشان جده يمكن بيعيط احتمال فانا بالنسبه لي ثواني او انا لو مش هعيط دلوقتي هعيط امتى فده بالنسبه لي حاجات بتنرفزني جدا فدي كانت اكتر حلقه بحبها لان dark قوي بس بتتكلم عن حاجات true جدا مع ان الكوميديا طالعه من اوحش حته في الدنيا اه ك stand up وكبودكاست وكاي اي حاجه بتحصل الكوميديا طالعه من من مساوئ طيب عندك اي سؤال آه، ايه بحطك تحت ال spot تحت light علاء مش pressure عارف ابن ي process لذينة.
لو حد قال له كده مع ان آه.
هو stand up comedian خطير وسريع جدا بس ايه ما آه.
اعرفش انت قلت ايه دلوقتي اصل انا بتعمل يعني الناس يعني طبعا كل الناس ج- جميله بس الت- غالبا بيبقى جمهور ال stand up ثلاث ارباع اصحابنا بس انا اول مره اقعد مع ناس بقى محترمه وبدل في فانا اللي هو ايه اهدى اهدى مفيش حاجه فاهم عمال بلم وراه متوتر stand up سنة محترم جدا ما يعرفوناش بس بيكونوا جايين يضحكوا طيب آه ممكن ناخد سؤال كمان بعدين يلا.
نبدا Q and A يلا بينا يلا بينا اسالك ايه يا علاء بايه طيب هقول حاجه الاول بعدين ناخد السؤال ده آه مهندس اعلانات stand up comedy ده, بودكاست ده اللي هو انت كمان بالظبط اللي هو على أنا- اه ده اللي هو انا كمان فكرة. على فكره يا جماعه حلمي كمان مهندس اعلانات بودكاست stand up مش عارف ايه اه اه نفس نفس انا بشوف علاء بيعمل ايه وبحاول اشوف عارف الدرس إيه ما المستفاد يا عملوش جماعه ما حدش يخش عشان هندسة في اوصل مصر.
اسرع اه اه ف آه، كل دول اه سيبك من الهندسه طبعا امم
ايه فيهم your ultimate favorite عارف ان كلهم ولادك وكل آه.
الكلام ده كلهم مشاريعك في حاجه انت ما تعرفش تعيش من غيرها فيهم stand up comedy الصراحه ب... ب... ب... ب... بي- بيملى كده حته ما ما فيش حاجه تملاها يعني حلو طيب آه ممكن ناخد بقى اسئله اتفضل آه.
اتفضل
ال content كيف بتنا... او انت قلت تكتب كل شغله كلمه كلمه how are you selecting what you want to talk about in the podcast ده اصعب challenge في الموضوع كله آه انك تختار مواضيع ولان تقريبا المواضيع آه اللي في العالم العربي خصوصا العالم المصري والمجتمع المصري common جدا جدا فسهل جدا جدا تلاقيني انا بتكلم عن آه، الجواز وعلاء بيتكلم عن الجواز فالصياعه في الموضوع ان انت تتكلم بال perspective بتاعك وتبقى مختلف تماما عن اي هزاره هو بيقولها وده اللي مخلينا احنا الاثنين تقريبا مش بنسمع بعض قوي يعني هو بيخاف يسمعني وانا بخاف اسمعه عشان ما نتاثرش ببعض which is مش غلط خالص فده انا بحسه اكتر challenge ممكن وموجود ان انت تلاقي مواضيع interesting بالنسبه للناس relevant لان انت الضحك او لو انت بتتكلم في genre كوميدي الناس هتضحك double و triple لو انت قلت حاجه شافوا نفسهم فيها لو انا اتكلمت ان انا experience في المترو وفي واحد عدى بنفس ال experience دي وشايفها من وجهه نظرك ككوميديان هيموت على نفسه من الضحك فدي اكتر حته صعبه وعشان كده كمان انا دي حاجه من اللي بعاني فيها ان انا عندي 3 seasons ال season مش حلقات كتير خمس او ست حلقات فحاسس ان انا طيب والرابع هعمل ايه هجيب مواضيع منين فده ال challenge الاكبر انا اللي بيسهل عليا الموضوع ده ان انا البودكاست بتاعتي اسمها كفايه بقى فهي already it's a concept و it's about ranting فهو بقى انا دايما بسال نفسي انا عايز اتكلم في الموضوع ازاي كفايه بقى كفايه بقى ايه فمثلا كفايه بقى جواز كفايه بقى دراسه فده بي بيسهل لي شويه اختيار ال material و my tone of voice already متحدد عشان انا كفايه بقى و it's an 18 plus show ف it's- فاهم قصدي فبالنسبه لي اختيار المواضيع بيبقى اسهل طول ما انا عندي concept كبير او umbrella بتكلم من تحتيها فاهم قصدي
اكيد اتفضل
هاي هاي.
اسمي غنوة من بودكاست آه، أول شي bonsoir اسمها لا، اول شيء اسمك حلو جدا ده مبدئيا Thank you. okay so سؤالي لإلكم اثنيناتكم knowing انه انا بعمل مش انه purely comedy podcast بس it's a social comedy podcast أم، لما ما تكونوا مناح انتم من جوا you're a stand up comedian okay بس انتم بشر بالاخر لما انتم ما تكونوا مناح بس you have an episode to record what do you do وسؤال التاني لما انتم ما تكونوا مناح ما بتحسوا انه لازم اللي عم بيسمعكن واللي بحبكن لنفسكن انتو يعرف انتو شو بكن وانه انتو مش كل الوقت آه، بتضحكوا لا انتو you have feelings بتزعلوا بتعصبوا بتنبسطوا
سؤال حلو قوي يا اخي اللهجه اللبناني دي اسطوره انا عايز سرحان في اللهجه ونسيت السؤال السؤال حلو قوي قوي
مش فاهم السؤال بس الكون وانتون اول مره احس ان انا انسان اول مره احس ان انا I have feelings فاهم قصدي وانتوا احساسكم ايوه صح انا عندي احساس انا نسيت. لما بتتقال ان انا متضايق شويه فاهم لما بتتقال باللبناني بتبقى بجد بتقص اه لا السؤال السؤال حلو قوي هبدا آه، بالنص الثاني وهو ان آه، الناس هل يعني من حق ال audience عليك ان هو يكون عارف ان انت بتمر بظروف صعبه ولا لا في حاجه حزينه جدا جدا بتقول ان انت لو الناس اللي بتتابعك بتتابعك عشان انت بتعمل كوميدي هي بتتابعك عشان انت بتعمل كوميدي هما آه، لو هما 100% فانت في 10% they care about you كبني ادم هما مالهمش دعوه باي حاجه انت راجل ملزم تنزل لهم حلقه هما بيضحكوا فهم مستنيين منك ده فلو انت محظوظ enough ان انت كنت in contact مع ال 10% دول وتقدر تشير معاهم احاسيسك ممكن تعمل ده غير كده انا بحس ان انا لا انا ليا اهل وليا صحاب وليا close friends هروح اعيط معاهم ودي حقيقه للاسف ال stand up comedians او انت ككوميديان عامه حتى لو مش stand up comedian آه ال process بتاعت creating material و being a comedian مهلكه جدا نفسيا جدا جدا جدا فانت بتحاول وده بقى ردا على نص السؤال الاول ان انت في ايا كان الوقت سواء انت بتعمل بودكاست ففي التسجيل ده انت بتنسى كل حاجه وبتعمل حاجه بتحبها فبتحاول تطلع نفسك بره ال mood بحاجه انت بتحبها وكمان هي مش شغلانه يعني انا بالنسبه لي آه، البودكاست مش شغلانه ال stand up مش شغلانه ففي الجزء ده الاكبر الطاغي ان انا دي حاجه بتبسط بيها فايا كان ال mood اللي انا فيه اه ممكن تكون مقصره بس هتطلعني منه والجزء التاني اللي هو برضو آه، نصه او اقل من نصه ان اه هي في الاول وفي الاخر ممكن تبقى فيها سنه بروفيشن انت راجل ملزم تنزل حلقه انت راجل ملزم تطلع على المسرح فدوت فهمت اي حاجه من الاجابه فهمت فهمت بس عشان انا داخلة اعتقد لا لا مصرية.
فهمت والله مركز جدا عشان بتكلم مصري اتفضل يا بيه معلش يا حلمي الشنب ده ما يطلعش منه اللبناني ابدا من الاخر آم، هي بقى by experience يعني هي by experience الواحد بي بي- بيحاول يحافظ ازاي ان انا مثلا في البيت مع اهلي وهكذا باحساس وان انا since انا وقفت قدام ميكروفون I have to change everything في ال stand up comedy بتبقى صعب بتبقى صعبه قوي لان انا بت... انا بت- ببقى على مسرح فلو انا مثلا متخانق مع مراتي قبل ما اطلع sometimes ببقى ك- كده وفي مره من الحفلات حتى هري... كنا هريدي كنا مع... كنا مع بعض آه، كان حد حصل في مصر ساعتها حدث سياسي ضايقني جدا جدا جدا كانت اوحش حفله في حياتي ما ما- مش عارف اعمل خلاص متضايق بس by experience بقى بالذات في البودكاست لان في البودكاست ممكن edit يعني لو انا بكلم اهلا بيكم ايه القرف ده بشيل القرف ده فاهم قصدي ففي البودكاست بتبقى اسهل ان انا اعمل بس بتبقى صعبه بقى في ان انا ادخل في ال في ال F zone اللي هي ال funny zone بتاخد بقى وقت لو مثلا بسجل دقيقتين لا وحشين اه بقى لحد ما انسى همومي وابتدي اركز في البتاع في ال- في المحتوى ال F zone دي غلط تماما بالنسبه لي اه على حسب انت دماغك عامله ازاي فاهم اصلا طيب سؤال كمان قبل السؤال الجاي بس يا جماعه عايز ادي shout out لمعين ممكن نسقف جامد جدا جدا جدا معين وسردة After Dinner وميديا الناس دي آه انا عملت معاهم interview انا بشوفهم ناس انا ماشي اقول للناس آه اي حد يسالني ايه your favorite podcast بقول لهم بحبهم كلهم بس سردة After Dinner عنده حته كده لان انا غير ان انا مستمع ومتفرج انا عملت معاهم interview الناس دي محترفه بشكل ان هو انا الناس شافتني معاهم بشكل مختلف تماما والحلقه كانت طويله كانت ساعه الناس كل ال comments عليها ان هي بدات الحلقه اكتشفوا ان هي خلصت وده فورميلا صعبه جدا ف thank you معين و great job شكرا
السلام عليكم يا هلا بالشباب يعطيكم أهلاً العافيه بيك.
أم سؤالين على السريع أه، اعرف انه البودكاست فيه اعلانات بالنسبه لكم كيف تتعامل مع الاعلانات هل هناك في حدود معينه يجب انك انت تتعامل معاها سؤال اخر أم، ايش كان أه، اثر البودكاست عليكم ك career wise سواء في الاعلانات او في ال في ال- ال stand up comedy شكرا خش يا مستر علاء بتنضف النضاره لا اخش يا مستر خش آه، انا اسماء تاني اول سؤال كان ايه انا اسف انا ذاكرتي وحشه انا عندي مشكله وعمال اقول podcaster ومهندس و YouTuber صغرتني لا بس اول سؤال اه بتاع الاعلانات آه لا ما zero آه، ما تخ- ما فيش ولا حاجه بس انا كمان عشان المحتوى بتاعي آه، هو it's an 18 plus يعني شو فما اعتقدش ان في sponsor حي- هيحب ان هو يتحط في معايا يعني في نفس الاطار آه، السؤال اثر عليك ازاي اثر عليا ازاي لا انا اه البودكاست بقى لا مش منتظم منها اي عائد مادي بس هي ابتدت تسمع في حاجات تانية في حياتي اهمهم مثلا ال stand up comedy في ناس كتير رغم ان انا بادئ content من 2012 في ناس ابتدت تعرفني من البودكاست فبالتالي ابتدى اشوف مثلا لو مثلا for example كان حفلاتي قبل كده في ال stand up comedy المسرح بيتملي 80% دلوقتي 100% لان في ناس جايه تشوف اللي بنسمعه في البودكاست ده عامل ازاي في ال live ففي ناس بتجيلي مخصوص فده ساعدني جدا في في في, في ال stand up comedy كمان من حيث ال improv لان ال ال ال ان انا اتكلم رو- ساعه الا ربع قدام مايكروفون ساعدني جدا ان انا في ال stand up comedy اعرف ارد بسرعه واعمل بس- خ- يعني سيبك ان انا دلوقتي بطيء ذهني بطيء عشان انا في البودكاست انا اسف بس انا عاده كويس يعني حلو يعجبك بس بس اه
هقول لك انا آه ك sponsorship او اعلانات انا راجل آه شايل ال hassle ده من عليا خالص لان انا في شركه بتنتج لي البودكاست وهي صوت فهم كمان flexible قوي هم بيقولوا لي ريح تماما انت اعمل بس شغلتك ان انت اكتب material كويسه طلع حلقات حلوه اي حاجه business wise هي بتاعتهم ودي حاجه بجد انا بقدرها جدا فيهم لان هم مديين لي space كراجل creative اطلع ال creativity دي في شغلي ما اشيلش hassle اي حاجه تانية آه، بس اعتقد ان ان انت ت fish for sponsor لبودكاست عمليه مش سهله خالص يعني ما اعتقدش ان البودكاست آه، لسه منور قوي قوي قوي قوي زي ما ال investors عايزين هي عايزه واحد investor قلبه جامد هيحصل هتلاقي كل الناس بت follow لان هو for sure field قادم بقوه بس اثر عم- ازاي عامة آه، sorry sorry كمل لا لا كمل قول لا لا بقول بس عامة البودكاست ال- ال- العربية ابتدت تنور جامد جدا جدا جدا في, في آخر سنة أو سنتين كمان طبعا طبعا ومش بس مصر مصر السعوديه الامارات لبنان لا يعني في field عايز بس شويه spotlight اكتر وهي boom قوي قوي زي بره كده اثر عليا ازاي اثر عليا بالايجاب طبعا أه انا ما كنتش زي ما قلت لك فاكر ان المشروع هيكون ياخد مني هذا المجهود وما كنتش متوقع خالص ان الاقي عليه هذا ال feedback انا للاسف زي ما قلت لكم هو منتج فانا مش ببقى consistent زي علاء يعني علاء بينزل اكتر مني بكتير عدد حلقاته اكتر مني بكتير عرفت امتى ان اذا اعزائي الناس مستنياه لما بلاقيت ال DMs معظمها فين الحلقه فين الحلقه ركز مع البودكاست عايزين حلقه جديده وانا مش بايدي انا عايز اعمل ده جدا ويلا وهنكتب وبتاع بس في اكتر من element مأخرني سنه فحسيت قد ايه هو ناجح والناس حباه وعايزاه في ال fields التانية آه، بتبقى اسرع بكتير زي ما كنت بقول لعلاء في الاول بتكون بتكتب حاجه للبودكاست بتحس ان لا دي ممكن تتعمل فيديو طب ما دي ممكن تتعمل stand up طب ما انا ممكن اصورها في البودكاست بطريقه معينه وانزلها في البودكاست على ال page بتاعتي وهكذا فلا ال- آه، البودكاست مش مستنيين منه اي ماديات بشكل معين بس منافعه حاليا اكتر بكتير من فلوسه عايزين فلوس برضو يعني قصدي ما ت... اه يعني اه by the فلو عد يعني.
معاه 500 درهم او حاجه دلوقتي يعني اتفضل يا مرحبا فندم.
معكم رندا انا سبق وعرفت على حالي باول حوار أهلاً وسهلاً.
جاي من افكار بودكاست عندي قناه للاطفال اسمها رفاق الصغار أه بدي اسالك احنا لهلا آه، بنحضر العيال كبرت وبنفقع ضحك بنموت ضحك هل انتم متاثرين ب... ب... بمثلا الله يرحمه سعيد صالح العملاق آه، الزعيم عادل امام احمد حلمي يعني متاثرين بشخصيتكم بتحسوا ولا لا وهل بيختلف كوميديا زمان وطريقه الضحك عن هلا
مبدئيا علاء شبه احمد حلمي جدا حد خد باله صح آه متاثرين جدا جدا جدا آه دول جدودنا اللي سهلوا علينا غير التاثر بالكوميديا سهلوا علينا ان لكنتنا المصريه تبقى مفهومه من كل الشعوب العربيه فهم عملوا extra mile احنا دلوقتي بنجني ثماره فمتاثرين جدا جدا الكوميديا زمان بحسها كانت اسهل since ان ما كانش فيه platforms ما كانش فيه آه، اكتر من حته بيتشاف فيها الفن ما كانش فيه reels ما كانش فيها 15 ثانيه لازم تضحك فيهم كانت مسرحيات فبحس ان دلوقتي الناس كلها بقت آه، معظمها نقاد معظم الناس بقى ليها راي harsh اكتر ما هو راي supportive فبحس اه ده الفرق بين زمان ودلوقتي في الكوميديا بس definitely اتاثرنا بيهم حاسس ايه
آه، لا، زي ما انت قلت اثرنا ان هم بق- بانوا base آه، محترمه بس آه، لا اعتقد كوميديتنا مختلفه يعني تماما زمان كنت بحس ان الكوميديا طيبه دلوقتي الكوميديا لازم تبقى شريره عشان تد- ما اعرفش او انا يمكن كده يا جماعه بص انا في مشاكل انا بقول لكم الاول قلت لكم في مشاكل يعني بس انا بحس كده ان ال- ان الكوميديا الصريحه بالنسبه لي هي احلى حاجه زمان كانت الكوميديا طيبه which is fine which is good يعني والله العظيم ثلاثة لا مش انت ده مثال يا حبيبي بحبك جدا يا ابني مش انت ده مثال اصبر اه ده مثال كمل يا ست الكل okay انا عم بقول انه انت انتوا الاثنين طبعا الكم حضور ودمكم خفيف مش كل حدا دور الكاميرا او عمل شو بيضحك انت بتقول الكوميديا زمان كانت نظيفه وطيبه وهيك بس أم، ال- الواحد احنا م- مثلا انا بحكي عن رايي لاني احنا كبرنا كلنا على مصر ومسرحياتها وهيك أم، كتير في بي- بيصير الواحد يعني بيتهبل كتير ليضحك الناس قبل ال- بحس انه قبل انت من افيه بسيط بتضحك بتخشى بت- بتبكي لهلا يعني بعد 30 و40 سنه بتحضر فمش اي حدا انا بثني عليكم يعني انه حضور حضوره ودمه خفيف يعني بس thank مش اي حدا بيقدر ربنا يضحك.
يخليكي شكرا جدا كنت عايز اسال حاجه بس يا جماعه اعتقد هقول هقول لحضرتك على حاجه ان دلوقتي ساعات الكوميديا بتبقى commercialized قوي وفي ناس بتطلع في- على السوشيال ميديا علشان انا لاز- لازم اعمل فيديو النهارده مش عشان في فكره في دماغي حلوه فبنشوف بقى حاجات بقى مهازل عشان ال reach يعني في ناس بتعمل videos عشان ال reach ف بتلاقي بقى كده وكده يعني
قبل ما تسال جماعه الراجل آه، ده احمد سمير آه، EG إيه cology ده ده احمد سمير ده اه آه، راجل انا من ال fans بتوعك والله العظيم الراجل كان بيقدم آه، بودكاست علمي يوتيوب.
جدا ده غير دلوقتي بيقدم بودكاست علمي جدا زمان كان عنده YouTube channel اسمها ايجيكولوجي كانت خطيره فبحييك وتفضل شكرا big fan of كفايه ده كتير عليا ساب ان والله.
انا قلت كل حاجه فاهم قصدي عامه انا ما كنتش- قاصد عامه يا حلمي ما كنتش بحب ايجيكولوجي قوي يعني كان عادي انا قاصد كنت شويه بتفرج على الدحيح
هو اتجوز خلاص فانسى المحتوى بتاعه سؤال ليكوا انتوا الاثنين عامة آم، لأن أنا أنا I think إن بتكلم عن كل الناس الكوميديا ك- ك- كاتب سكريبتات دايما بيبقى فيه جزء من الكوميديا جاي من ال improv آه، جزء من إن people actually perceive comedy as funny is thinking ان it's improvised thinking ان انتوا you improved it on spot بس انتوا بتكتبوا انا اول مره انا ما كنتش عارف ان انت بتكتب عامه ما كنتش عارف ان انت بتكتب وما كنتش عارف ان انت بتعمل research برضه يعني إن انا كنت عارف ان انت مع صوت بس ما كنتش عارف ان انت بتعمل research ف انتوا لما بتيجي تكتبوا سكريبتات وبتيجوا تتكلموا في مايك how do you cross that barrier of انا بقرا سكريبت وانا بقدم كوميديا في في فرق ما بين الاثنين فانا بسال السؤال ده لنفسي عشان اتعلم منكم اكتر
انهي mic stand up comedy ولا بودكاست بودكاست stand up بحس ان ان آه، يعني انتوا متدربين يعني انتوا بعد experience كنت بتكلم على عن ال experience بتاعتك فبحس ان انت you gain that experience بس في البودكاست بتعملوها ازاي؟
لا عامة هقول لك على حاجة بقى أنا بحس الاتنين فيهم نفس ال trick بتاعت إن أنت how to perform إن أنت راجل الكلام اللي على الورقة ده ممكن يكون مش مضحك خالص أو لما حد يقراه فهو مش هيقراه بصوتك فهو هيبقى عادي. آه علاء عنده الحتة دي قوي زي ما أنت قلت أنت فاكره بيرتجل، علاء عنده الحتة دي في البودكاست وفي ال stand up. أنا عرفت من قريب أنا أعرف علاء من زمان جدا جدا عرفت من قريب إن علاء كاتب كلمة كلمة هو بس طريقته genuine للدرجة دي. انا ما كنتش عارف ان هو كنت فاكره بيرتجل في ال stand up كمان اتاري ده مش ارتجال لما كنت بحضر معاه اول special ليه اول ساعه كنت انا بحضرها معاه بيجرب عليا كنت his comedy buddy طريقته وصلت للاحترافيه معينه ان هو بيحسسك ان هو بيرتجل في البودكاست انا واحد من الناس آه عندي tone معين عندي آه power معين لو قلت جمله معينه مش بال power ده بحس ان لا مش هي فبعدها تاني مش عارف ليه كل شويه بروح لل stand up مع ان ده مش صح since ان احنا في ال Podfest بس انا بحس الاثنين متاثرين ببعض جدا جدا فالارتجال مع الجمهور في حاجات معينه انت بتكون مستني ردها بمعنى انت مش بتسال وتستنى بقى قوي ومفتوحه لا انت عارف لو قال لك كده هتقول كده لو قال لك كده هتقول كده لو حصل حاجه مش متوقعه خالص نشوف هيحصل ايه ساعتها بس ك performer البودكاست وال stand up قريبين جدا من بعض البودكاست لما بتقف على المايك انت ليك persona ودي يمكن اصعب حاجه ان انت تلاقي ال persona بتاعتك اللي هتتكلم بيها once لقيتها خلاص الموضوع بقى اسهل شويه بقت بس مقتصره على آه، مواضيع على jokes حلوه على team كويس بيكتب jokes حلوه وهكذا
انا بالنسبه لي it's process يعني في الاول برضو في البودكاست كنت متخشب لان انا كنت بقرا بالظبط اللي مكتوب ففي كده ت- تخشب معين ال process ده تتطور لدر... لح- اللي وصلت لمرحله يعني انا خلاص انا كتبت الحلقه قبل بقى ما اسجل الحلقه تاني بقعد كده 5 minutes اقراها تاني وبعد كده خلاص لما اقرا ال title انا فاهم ايه اللي تحت ال paragraph نفسه اقرا ال title خلاص فاهم هي بقى by process كده مشيت بس في الاول فعلا كان في اللي هو يا ده انا نسيت كلمه طب ارجع اقول كان في كده ايه بس by experience برضو الدنيا ابتدت آه، تمشي جماعه thank you so much احنا اتبسطنا لازم اقفل بإني اقول ان آه، انا بقالي سنتين باجي ال Podfest فعلا فخور ان انا آه، في تنظيم شيك و neat بالطريقه دي ان انا بقابل ناس خطيره كل حد he's an alpha في مجاله وفي مجالها شكرا جدا آه، نادي دبي للصحافه thank you صوت جماعه صوت بجد شايله من عليا hassle انا راجل picky قوي في الناس اللي بشتغل معاها فصوت جامدين قوي و اه بي... بيختاروا ناس صح تشتغل معاهم يعني زي ما انتم شفتوا في diversity رهيبه في البودكاست اللي عندهم ثانك يو سو ماتش بنحبكم انتوا اودينس خطير